قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد آخر حاجة الكذاب عمره ما يقدر يلتزم الحق في كل أحواله طالما ما عرفش يراقب ربنا في الخلوة والجلوة يبقى مش هيقدر انه يعامل كل الناس بميزان العدل هيعمل حساب للغني مش مشكلة عنده الفقير ويعمل حساب للرئيس مش مشكلة عنده المرؤوس ويعمل حساب لصاحب السلطة مش هم عنده عامة الناس الغلابة لا هيعمل حساب لابنه مش هم عنده ولاد الناس يبقى لو ابنه أصاب جرما اعتدى على عرض بنت غلبانة غرر بيها مثلا يذبح البنت وأهلها ويجبرهم على التنازل والقبول والى اخره كل همه يستر على ب... ليه يقول لك ده هتبقى فضيحه خصومي يستغلوها ضدي يا ابن ابنك ظالم ابنك قاتل يبقى القصاص يقتل انت اللي تقدم رقبته ابنك سارق انت اللي ترجع اللي سرقه لصاحب الحق ابنك معتدي على العرض انت اللي تنتقم لمن اعتدي عليها منه ده لو انت صادق الكذاب لا ابنه ده لا يتهم ابدا يطلع زي ما تطلع الشعره من العجينه والمسائل سهله قوي يستغل سلطاته يستغل نفوذه يزور تقرير وتبقى قضيه قصد قضيه عشان يضغط عليهم يتهمهم باي حاجه يسلط عليهم حد من من الكذابين زيه اللي في ايدهم السلطه فيترمي في السجن ولا حاجه عشان كده عزيز مصر لما تاكد ان يوسف بريء وان مراته هي اللي غلطانه وهي اللي اهانت نفسها وهي اللي ذلت نفسها بهذه المعصيه قال كلام صريح يوسف اعرض عن هذا يا ابني عشان خاطر انسى الموضوع ده سامح يا ابني وانت واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين انك كنت من ال... من الخاطئين ادي حكم حكم اهو صريح حكم محكمه صريح الراجل بيقول لها انت غلطانه انت اللي افتريتي الكذب ومع ذلك وبعد اللي عملته بقيه النسوان بتوع عليه القوم وبقت الفضيحة بجلاجل ولما تبين وتأكد بالدليل القاطع براءة يوسف يا جماعة ده دي فضيحة يفضل يوسف بره كده ايه تفضل سيرة مرات العزيز على لسنة القريب والبعيد طب نقطع الألسنة دي ازاي ارموا يوسف في السجن يا جدعان هم شافوا الآيات الأدلة على براءته اه يتأكدوا منها اه لكن رغم ان شافوا الايات قرروا لا يسجننه بعد حين حتى حين ثم بدا لهم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين كرامة الناس دي ملهاش قيمة ملهاش قيمة ظلم البريء ملوش قيمة ملوش قيمة قتل الضعيف ملوش قيمة ملوش قيمة فصله من عمله ملوش قيمة ملوش قيمة وضعه في السجن ملوش قيمة يا جدعان بل يطلع واحد يقول لك يا عم احمد ربنا كان بيشتغل ويشقى ويعرق عشان ياكل احنا هنأكله في السجن ببلاش ياه طب ما تحط نفسك كده يوم واحد في السجن مكانه لكن هو ده شغل الكذابين الظالمين انه ما بيعرفش يكيل بمكيال واحد يكيل بمكيالين في الجاهليه كان يقول كده ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا يعني ساعة ما يجي هو والبهايم بتاعته عشان يقرب على البير يشرب كله يوسع وسع لسيدك يا انت وهو يدخل على الميه صافيه يشرب ويسقي بهايمه هو يشرب ميه نظيفه وبهايمه تشرب ميه نظيفه وبعدين يمشي يخش اللي اقل سلطه بعد منه وبعدين اللي اقل منه ويسيبوا الفقراء الغلابه اللي ما لهمش ظهر اخر ناس يكون البير اتقلب 500 مره اللي تحت جه فوق ما بينزل الجردل طلع الميه فبيقلب يوم لما يشربوا يشربوا كدر وطين اخر الناس تشرب طين مش تشرب ميه عشان كده العالم النهارده عايش نكد لانه عالم كذاب عالم منافق عالم منافق على راي الكذاب اللي قال الحيطه اللي بينك وبين جارك تتهد وتتبني سبع مرات قالوا له يا مولانا ده الحيطه دي اللي فاصله بيننا وبينك قال لا قليل من الماء يطهرها لا يا كذاب شرع الله عليك قبل اي حد وحكم الله عليك قبل اي حد عشان كده لما يقول له هو الدخان حلال ولا حرام يا مولانا وفي ايده السيجاره ما يقولش ده مكروه وما يقولش ده حلال وما يقولش دي عاده او مباح يقول حرام وانا عاصي واستغفر الله من هذه المعصيه ده ان كان صادق لما يقول غير كده يبقى كذاب يبقى كذاب اللي يكيل بمكيالين يبقى كذاب اللي يغمض عن مساوئ طرف من الطرفين ويظهر حسناته بس يبقى كذاب اتنين قدام منه يوم يظهر محاسن واحد ويظهر عيوب التاني طب ما كل واحد في الاتنين عنده حسنات وعنده عيوب ما زي ما ظهرت عيوب ده اظهر عيوب ده وزي ما اظهرت حسنات ده اظهر حسنات ده لا انما يكيل بمكيالين العالم كله النهارده اي اعتداء اي اقليم في اي دوله عايز انه يستقل وهو على مله النصرانيه كل العالم الغربي يقف معاه يقول ده حق ويسنده ويعترف بيه دوله مستقله ويديله حق الاستقلال طب لو الاقليم ده مسلم ولا شايفين حاجه دي مشاكل داخليه طب الاقليم ده بيتدبح وبيتولع فيه وهو حي وهو حي ويسومونه سوء العذاب ولا شايفينها ولما تيجي بقى مشاكل الداخليه والصراعات الدوليه بقى يقول له اه اه انت فاكر ايه انت المسؤول احنا مش ناسين اللي انت بتعمله في المسلمين الاغور اللي عندك طب ما انت عارف البلوه دي بقالك سنين طويله ما قلتهاش ليه ونظام بلدك ما قالوش ليه وانت عامل نفسك الشرطي بتاع العالم وتقول النهارده عشان الانتخابات بتاعتك اه بيكيب بميكيلين كاذب لا المسلم مش كده ابدا المسلم ينتصف للحق ولو من نفسه المسلم لا فرق بين غني وفقير العز بن عبد السلام اشتكوا له ان المماليك زودوها حبتين في الضرائب والناس مش قادره تدفع وقف ترصد للوالي الوالي وانت عارفين المماليك اصلهم كانوا عبيد يعني فوقف له في الطريق وقطع طريقه وقال له أنسيت أصلك أنت ناسي أن أنت كنت مملوك عبد أإسراف أتقتير هنا وإسراف هناك هو أنتوا في القصور بتاعتكم ما شاء الله يرمح فيها الخيل واخدين دم الشعب عشان تعيشوا على هواكم ومزاجكم وتقتير هنا مش سايبين الناس حتى تاكل لقمه حاف المهم فضل يعنف فيه حتى قال وماذا عندك إيه إيه انت ليه تكلمني كده كانه عيل صغير ربنا القى في قلبه الرعب ربنا القى في قلبه الرعب وماذا عندك ماذا وراءك قال جنودك يأخذون الضرائب من الناس وليس عند الناس ما يدفعون قال أرد عليهم ما دفعوه قال وتعطيهم حاجتهم كمان قال أعطيهم حاجتهم انصرف فاللي معاه إخوان العلماء اللي معاه قلبهم بيرتجف وهو بيتكلم مع الأمير بيقولوا له يعني أنت زودتها أما خشيت على نفسك قال والله رأيته كأنه هرة أنا بكلم قطة ليه صادق ما عندوش فرق انه يكلم غفير ولا امير حكم ربنا واحد ما ينفعش يروح يقول له جلالتك وسعادتك و... وفخامتك و... و... و... ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش لما احدهم قبض على احد العلماء قبض عليه من الجامع الازهر برضه في العهد المملوكي جمعوا بعضهم العلماء وراحوا للوالي سبوه مش هنمشي الا هو معانا طب روح وهبعت وراك ابدا ومش هو معاهم ليه بيكيلوا بمكيال واحد مكيال واحد ايه اللي خلاهم كده قادرين وعندهم القدره دي ان هم صادقين مش كدابين عشان كده لما دخل الوالي يوزع الاعطيات على العلماء في الازهر الشيخ قاعد مادد رجله فانتوا عارفين العطايا بيبقى فيها كده نظرة استعلاء يعني الموظف اللي شغال عند الغني اللي بيوزع ده مش فلوسه ومع ذلك بيتحكم في الناس اقف هنا اعمل طابور هنا الرجاله هنا يا عم بالراحه على الناس تنزل لي الناس امال لو كانت فلوسك انت كنت هتعمل ايه فده ماشي بي... بي... زمان كانوا بيحطوا الفلوس في اكياس سره فكل سره كده ومن بعيد على بعد 3 4 متر كده يرمي السره كده عليه يرمي السره كده ده حال المترفين للاسف اللي ما يعرفوش ربنا فلما رمى السره طبعا ما بتجيش في ايد اللي بياخدها يعني في ناس بتمد ايديها ويتخانقوا عليها كده فوقعت جنب الشيخ فالشيخ نادى عليه قال له يا هذا اقبل قال نعم قال تناول ما رميت ما ما تشيد عليها شيل اللي انت رميته ده قال اترد عطيه الوالي انت تقدر ترجع انت عارف اللي يرجع عطيه والد معناه ايه معناك بتشتمه بتقول له مش عايز هيحاسبك ويسجنك اترد عطيه الوالي قال يا هذا الا تفهم ده ما بتفهمش يا ابني ان من مد رجلي رجليه لا يمد يديه يا سلام ان من مد رجليه لا يمد يديه يا ابني انا الوالي داخل عليا وانا مادي رجلي لو انا من اللي طمعانين في عطيته هقوم اقف وقابله واسقف له انت كن كان لازم تفهم من نفسك معنى ان انا لسه قاعد ومادد رجلي انا مش من النوع ده ما باكلش على كل الموائد دول يحكموا بمبدا واحد الكذابين ما يقدروش ليه لانه طمعان طمعان طمعان فما يقدرش يقول لل... للحاكم او للظالم او للغني هذا حرام ما يقدرش انما يبقى حلال حلال حلال ما يقدرش يخالفه فيما ذهب اليه ما يقدرش وبالتالي لما يجي تبقى لابنه او لقريبه يبقى الحق عن لقريبه على طول طب لما يبقى غني وفقير يبقى الحق للغني طب لما تبقى حاكم ومحكوم يبقى للحاكم طب لما تبقى من اهل السلطه واهل الغنى والله نشوف السلطه قد ايه وكيل النيابه مش زي رئيس النيابه والاثنين مش زي القاضي والثلاثه مش زي وزير العدل وزير العدل مش زي رئيس الوزاره وزير الدفاع مش زي وزير الداخليه الناس مقامات يا حبايبي وكل ما يبقى المقام عالي كل ما يبقى المراعاه اكبر لا ده شغل الكدابين عشان هم بيلبسوا اقنعه باستمرار عشان كده بيكيلوا بمكيالين عشان كده اوروبا كلها مفيش فيها دوله واحده تنفع نموذج فيش كدابين كلهم لا امريكا ولا روسيا ولا لا شرق ولا غرب ولا كله كذاب كله حرامي كله نتاش كله بيسرق مقدرات الشعوب الغلبانه كله على الفقير كله على الدول الناميه ومن باب اولى كله على المسلمين ارخص دماء دماء المسلمين ارخص دماء دماء المسلمين خلاص يبقى لا قضيه ولا عداله ولا خلاص خلاص عطاء من لا يملك لمن لا يستحق شعب لا وطن له يعطى له وطنه ويحرم على أبن أبناء هذا الوطن شعب هذا الوطن أن يعيشوا في وطنه مش عارفين ياخدوا حقهم ولا يعيشوا في أمان هتفضل كده امتى طول ما الكذاب هو اللي حاكم الدنيا ما لم يحكم شرع الله أرض الله لن يكون هناك عدل ولن يكون هناك إحسان وبالتالي لن يكون هناك أمن ولن يكون هناك أمان وصدق الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين